يلا اسمه ايه ده أبو ده اه تلعبوا بده يلا اسمه ايه ده دي اسمه ايه أو ودي اسمها ايه اسمه ايه ده اسمها ايه دي يلا بسم الله اتكلم طب دي اسمها ايه اسمها تيستيس برفان يعني طيب. ودي اسمها ايه اسمها ايه بتعملي ايه بالشنطه بتعملي ايه بالشنطه كلمي طنط بتعملي ايه بالشنطه تحطي فيها ايه تحطي فيها ايه
دي ايه ده اسمها- ده اسمها ايه ده
فو ايه
دي سلة دي سلسله طب و- بصي هو انت بتحطي القرش فين
ايه فين القرش ايه انت بتعملي ايه بتعملي ايه حط ده اخد عامل بتعملي بيه ايه حط ده عاوزه ايه حط ده تلب... ايه اسمها ايه دي وبص ده البسي ده حاضر طب بصي بصي هي اسمها ايه اسمه ايه ده
أب قطر اسمه ايه
أب قطر طب بصي يا بسميلة ده اسمها ايه
تيتا بتتلبس فين التاته دي يجي برافو طب بصي ودي اسمها ايه
كوكا حط فين طاي برافو طيب بصي ده ايه ده ده ايه ده ايه ده باب بتفتحيه بايه الباب
تيتا تفتحيه بايه تيتا فين المفتاح فين المفتاح فوتي قولي فين تي فين قولي تي فين انت طب بصي يا بسمة هو احنا بنعمل ايه بالمكنسة أوت ايه أوت
تقنطي تقنطي ايه انت بتحطي العروسة فين هنا اسمها ايه دي اسمها ايه دي اسمها ايه قولي يلا بسمة اسمها ايه دي طب انت بتحطي ايه ده اسمه ايه ده اسمه ايه تشتش طب ودي ايه أوش بتحطيه فين الق- بتعملي ايه بالقوش تحطي فين طب وتحطي لمين كمان اسمها ايه دي ماما ومين دي كمان هنا هنا هنا اسمه ايه ده هنا تحطيه ازاي هنا تحطيه فين في بقه ولا فين طب حطي يلا العروسه تحطي الايه طب يلا إيه، هتقفليه
تاني تاني هتحطي لها تاني بصي انت بتعملي ايه طب قولي انت بتعملي ايه تحطي ايه أوش لون اجل النونة طب بصي دي اسمها ايه تتا تحطي فيها ايه الشنطة تحطي وايه تاني وتحطي ايه تاني في الشنطة تاني
طب بتحطي ايه في الشنطة هو انت محمد بتيجي ايه طب وتيتا جابت لك ايه
ده طيب بصي طيب آه جابت لك الدح يعني اللبس هو احنا لما بنروح البحر بنلبس ايه يو طيب وبابا بيودينا البحر بايه بنركب ايه بس لما نروح البحر أنا انت ايه
يو الله ينفع تحطي جزمة في الشنطة تت ينفع تحطي جزمة في الشنطة؟ هي الجزمة بتتعمل بيها ايه؟ تلبسي الجزمة دي فين؟
إيه فين؟
صوت يجي طب هو ده اسمه ايه؟
ياب برافو زهراء طب بصي بصي ده اسمه ايه؟
إيده وفي ايده دي فيها ايه؟ ايده فيه فيها ايه؟ لا في اسمه ايه ده؟
إيده ضفره اسمه ايه؟
خفه طب وانت هتعملي ايه؟ هتلعبي ايه؟
ده تلعبي ايه؟
ده تلعبي بايه بده؟ قولي تتا الشنطة انت بتقفلي السوستة؟ انت بتقفلي ايه؟
توت
طب هو انت رايحه تجيبي ايه كوكو منين رايحه تجيبي الكوكو من عند مين أبو عمو هو عمو بيبيع ايه قولي عمو بيبيع ايه ردي لا ردي الاول عمو بيبيع ايه هتشتري من عمه ايه القرش طب من هتاخدي القرش هتشتري من عنده ايه
كوك برافو طيب بصي يا بسمو هي القطه بتقول ايه ما طب والبوبه البوبه بتقول ايه كوك لا البوبه تيك انا عارفه ان البوبه دوج بتقول ايه هو هو ولا بتقول ايه عو عو طيب والقطه بتقول ايه القطه بتقول ايه تيك لا القطه بتقول ايه نو عو نيو برافو طب بصي هو فوق فيه ايه
يوم ايه يوم طب اسمها ايه دي اسمها ايه نو طيب النور هو النور ايه عصا قطع طب لما النور يقطع نولع ايه نو نولع ايه الشمعة ترى وانت بتقولي ايه انا ايه ايه
روح ما تروحي باي لا لما النور يقطع بتقولي انا ايه
في
لما النور يقطع كده بتقولي ايه لما النور يقطع بتقولي ايه انت خايفة حصلوا خايفة ليه نو عشان النور ماله حصلوا قفل النور أف قفل ولا قطع أف طب بصي يا بسمونة بصيلي هو انت بتركبي العربية مع مين بتركبي العربية مع مين هو ايه هو فوق فين تروحي فين فوق هو باي مع مين روحي قولي الاول ت- ت- تروحي باي مع مين
هي اميرة ومين تاني مين طب بصي انت بتعملي ايه بتعملي ايه قولي لي أفكت
طب تقفلي السوسته ليه
أبو داي ايه أبو داي العو جاي لا العو انت خايفه من العو هو خايفه من ايه هو ليه العو هيعمل لك ايه
تتخي هياخد الشنطه طيب يا- انت حاطه ايه في الشنطه حاطه ايه في الشنطه دا ايه ده أوش اوج وايه تاني تتي وايه تاني طب بصي هي دي بتعملي بيها ايه
كوفة تحطيها فين تعيش طب وايه دي لا بتعملي بيها ايه تصيدا بتعملي بيها ايه
أنا ايه أنا بتاعت انا طب بصي هو مين في اسمها ايه دي فين فستان العروسه فين ايه
دا
مفيش الدح فين الدح راح دا راح فين لا راح فين؟ ايه راح توشي راح فين توشي تحت الكرسي دا طب بص هو انت اتخبطتي فين
هنا فين هنا فين هنا خبطتي من ايه طيب خبطتي من ايه توشي الكرسي عمل لك ايه يا حبيبي بص فين توشي راسك طب وده اسمه ايه اسمه ايه ده دي تعملي ايه بالمنديل تمسحي بيه ايه
دي تمسحي بيه ايه المنديل بتمسحي بيه ايه طب بصي اجيب لك قلم هتكتبي بيه ايه بس وايه تاني كوك وايه تاني أنا دا ترميه ليه أنا دا ترمي ايه ليه ترميه ليه ليه ايه دي ترميه ليه بس دي طب هاتي التوكه انا عايزه البسها
كوك ليه راحت فين
با لا ما راحتش باي فين التوكه انت خبيتيها فين التوكه خبي خبي وديتيها فين فين اهي لقيتها انا عايزه البسها شويه شوية أنا روحية انت ايه روحية انا لبستها شويه انت لبستها شويه لا انا عايزه البسها شويه صغيرين هاتي البس حبه حبة اه انا عايزه البس حبه انا كمان ها هاتي بتاعتي التوكه دي بتاعتي بتاعتي
لا دي بتاعتي انا أنا لا بتاعتي انا أنا مين جاب لك التوكه أنا انا جابتها لك منين كوك جابتها لك من الدرج انت عندك ايه كمان في الدرج في الدرج فرصة وايه كمان دي وايه ايه ايه وزيت وايه تاني وايه تاني وايه كمان مم. مم. وايه تاني في الدرج بنحط ايه فرشة وايه تاني كده تتكسر كده غلط اسمها ايه دي برافو تعالي تعالي هاخد التوكة بتاعتي لا بتاعتي طب السلسلة بتاعتي بتاعت مين دي هو الحلق فين فوق ليه انت قلعتيه ليه إيه اللي فوق قفة قفة فين اسمه ايه ده قفة اسمها ايه دي اسمها ايه ودنه اسمها ايه عايزه حته مناديل بتاعت المناديل عايزه ايه عايزه حته انت تعرفي تقطعي حته هتعملي ايه وبعدين وبعدين لما تقطعي حته هتعملي ايه هتعملي ايه هتعملي امسح المنديل اتفضلي اقطعي حته بس ممكن تقعدي لا ميرسي اقعدي بقى اقعدي يلا شطوره برافو اخدها طب حبه صغيرين اه حبه صغيرين ماشي ماشي قربتها فين في شعري طيب وبعدين بصي كده انا عايزه روج تحطي لي روج فين الروج هنا فين اسمها ايه دي اسمها ايه اسمها ايه دي اسمها ايه طيب اسمها ايه انت بتعملي ايه في الشنطه انت بتفتحيها ولا بتقفليها انت بتفتحي الشنطه انت بتعملي ايه برافو طب بتعملي ايه في الشنطه بتعملي ايه في الروج بتعملي في ايه انا هحط لك روج مين هيحط روج مين هيحط روج برافو انا هحط انا هحط لا انا هحط لك انا هحط لك شكرا اقعدي بقى كده يلا نقعد احط لك روج فين في عينك في ودنك في مناخيرك اه احط لك روج في ودنك ينفع لا ما ينفعش احط لك في عينك احط لك في عينك ينفع ما ينفعش احط في عيني انا طب احط في ودني انا احط في فين هنا اسمه ايه ده احط في ودني طب احط فين شاطرة برافو طيب بصي ايه اللي انت بتعمليه ده انت ماسكة ايه دي ايه دي دي باب دي عربية اسمها ايه فين اهي مين اللي كسرها عملتي فيها ايه ليه ليه كسرتيها لا دي بتاعتي لا بتاعتي انا اه تديني العروسة دي ايه دي دي ايه دي كمان دي بتاعتك دي بتاعتي انا هاخد العروسة الكبيرة وخدي انتي العروسة الصغيرة اه فين الصغيرة ايه اللي معاكي دي دي ايه وفين العروسة الكبيرة راحت فين اه العروسة راحت باي لا ازاي راحت باي دوري عليها كده فين العروسة الكبيرة هنا فين العروسة الكبيرة هنا ايه ده انتي بتبصي فين بتبصي تحت ايه ايه دي اسمها ايه انتي بتستخبي طب استخبي استخبي العو ده لو جه هيعمل لك ايه هيعمل لك ايه هيعمل لك ايه هياكلك يا مامي انا خايفه انا خايفه منه اطلعي اطلعي انا خايفه انا خايفه هيعمل فيا ايه هياكلني انت عو انت ايه يا مامي انا خايفه بوسي بوسي نعم بوسي لا لما نزل عليك اقول لك بسمع لها تقولي لي ايه نعم انت اسمك ايه انت اسمك بوسي ولا بسمع لها بوسي ايه اللي في ايدك ده يا بوسي تعملي بيها ايه تعملي بيها ايه النضاره تلبسي النضاره فين تلبسيها على بقك انت لابسه النضاره على بقك لابسه النضاره فين ما ايه دي ما ايه دي تلبسيها فين هنا اسمه ايه اسمها ايه دي اسمها ايه دي بصي كده دي اسمها ايه
لا
انت بتصلي على ايه
أبا صلي اكبر على ايه دي اسمها ايه
أبا انا عندي مصليه وانتي لا
أنا عندي انت عندك ايه عندي دواء لا انا عندي مصليه وانتي لا لا
لا دي بتاعتي بداتي اه بداتي دي بتاعتك تعملي بيها ايه دي لا لا أبا شاطره وانتي بتصلي بتلبسي ايه برافو عليكي شارحه طب بصي بصي احنا بنضرب البوبه بايه أو طب بنضربها بايه طب طب بصي بنضرب البوبه بايه بالعصايه ايه أو لا لا ايه أو أو أو اسمها ايه دي أنتي دي اسمها ايه قولي اسمها ايه دي أنتي اسمها ايه قولي الاول اسمها ايه أوي اسمها ايه أوي اسكتي خالص انت.
أوي اسمها ايه دي أوي اسمها ايه طب قولي اسمها وانا اديها لك أوي أوي اسمها ايه
إيسا ايه إيسا لا مش مكنسه عجله أنا اه طب انت بتعملي ايه بالمكنسه بتعملي ايه بتعملي ايه بالمكنسه أوي خدي خدي اخد ايه ده ده اسمه ايه اسمها ايه دي خدي ده اسمها ايه دي طيب اسمها ايه دي اسمها ايه تاتي لا دي بتاعتي تاتي ايه إيه اللي انت اه، ايه اللي انت عايزاها إيسا عايزه ايه إيسا اسمها ايه أنا إيسا لا مش مكنسه دي اسمها عجله هذا عجله هذا اهي العجله هذا
طب ودي اسمها ايه اسمها ايه دي قولي اسمها ايه دي يلا قولي قولي مع ماما يلا قولي فكك يا باشا يلا قولي عاوزه ايه دي ايدي لا هاتي دي بتاعتي انا بتاعتي انا لا هاتي هاتي دي كمان هاخد كله هاخد ايه طب بتاعت مين دي بتاعت مين هبه بتاعت مين دي ايه بتاعت مين لا بتاعت مين ايه دي كسرت ايه دي مين كسرها انتي صحيح ايه دي مين كسرها اسكتي خالص هاتي كله بتوعي انا لا بتوعي انا ايه ده ايه بتعمل فيه ايه ده ده بنحط فيه ايه بنحط فيه ايه ده ايه ده بنحط فيه ايه ميه بنحط فيه ايه تعملي ايه بالميه ايه ايه
مية أدرس مية تقمصي الميه وتعملي بيها ايه تاني أدرس مية اقمصي بالميه لا مش تقمصي بالميه انت المفروض ايه تغسلي ايه أدرس مية تستحمي بايه دي أبدي ايه دي اسمها ايه دي أبدي
انت جايه تنامي عندنا ها لا انت جايه تنامي عندنا لا انا عايزه اعرف يعني جايه تنامي هنا طب بصي ايه ده ايه اللي بيقدم ده ايه ده اسمعي ايه ده ايه قولي انت قولي ايه
أبا اكبر برافو بصي طنط قاعده على ايه
أتحرك قاعده على ايه إيه لا ده مش سرير ده ايه
أنا أسير لا احنا بنقعد على ايه أسير لا مش سرير
أسير طب بصي كده ده الباب وده ايه بيت امم بيت نعمل ايه في البيت
أو أكبر بيت هاتي لا البيت ده بتاعي انا هلعب بيه
أنا انت عايزه أوي تع... انت عايزه تعملي بيه ايه أوي أوي أوي
ده بتاعي انا على فكره هو انت تعملي ايه في البيت تعملي فيه ايه
بيت فين البيت اهو هتعملي فيه ايه تكنسيه
بيت فين الباب فين الباب فين دوري عليه فين الباب
بيت فين
حنين بتعمل ايه عيط بتعيط ليه يابا مين ضربها أما ضربها بايه الشاي ضربها بالعصايه شاي العصايه قد ايه مية كبيره قوي ليت عيط هنا زرت هنا لا ما ينفعش تقعدي هنا هتعيش لا غلط هتتعوري انت قاعده فين هنا هنا فين هذا هنا وهنا قاعده هنا فين هنا قاعده على ايه إيه.
اسمه ايه اللي انت قاعده عليه ايه اللي بتعملي ده طب انت بتعملي ايه انت بتلعبي ولا بتعيطي بس طب عيطي يا بسموله كده
هتقع هتقعي ليه هتقعي هتقع هتقعي عشان ايه عيط تقعي تعيطي طب بصي يا بسموله هو انت اتخبطتي فين اتخبطتي فين هنا اسمه ايه اتخبطتي فين اقعدي هنا لا لا ما حدش يقعد عليه ده بيت لا لا بصي هي رضوى بتحط لك ايه وفي ايه تاني ايه في عينك انت بتقلقي ايه ايه ده بتقلقي ليه بتقلقي ليه ليه بتقلقي الشراب عشان ايه بتروحي باي لا البسي الشراب عشان السقع البسي الشراب عشان ايه تروحي باي تعمل فين ايه تجيبي طاقه بتجيبي طاقه منين تجيبي طاقه منين باي ليه هتروحي عند عمه وتعملي ايه عشان ايه طب هت- تروحي تع- باي ما تركبي ايه في البيت ايه ده ايه مين طالع عمو طالع طالع فين هنا فين هنا ايه طالع هنا عمو طب هيفتح الباب بايه ايه ده عمل ايه عمو قفل ايه طب و- قفل الباب ليه روحي باي طب بس تعالي اقول لك حاجه صحى فين باي هتقفلي المفتاح ابوسك خفي اه يا رجلي انت بتحطي مانيكير فين فين في بقي المانيكير بتحطيه فين لا ايده انت بتفتحي ال- الروج بايه دي ايه اللي انت فتحتي بيها اسمها ايه افتح ايه اسمه ايه ده طب بصي واحنا لما نحط القش في بقنا بابا يعمل فينا ايه برافو عشان بابا قالك ايه بابا قالك ايه الروج ايه قول قالك ايه الروج ايه قول عيب قالك الروج ايه قول عيب قول.
طب بص بص تعالى اقول لك حاجه سيبي ده سيبي الروج هي انا قالت لك ما تبصيش مين
صح.
الصبيان برافو عشان ايه إيه؟
برافو عليكي اسمها ايه دي نونة.
النونة حط نونة.
واسمها ايه دي حط نونة.
حطي النونة ايه أوش.
لا أوش. أوش.
لا عيب وإيه.
احط الوش فين وإيه.
بقها طب بص هو ده اسمه ايه فوق.
بتكلمي مين بالفوق فوق.
بتكلمي مين أيوة.
ومين تاني إيه.
ومين تاني هذا.
عدوى وسيف وحماده بتقولوا له ايه أول إيه.
قالوا يا ايه طب بتقولوا له قالوا يا ايه ليه أول إيه. إيه.
ايه وت- ايه تاني هتا.
ايه ده هتا.
حته هتا.
عشان بتاكل ايه عليها نعم.
برافو عليكي طب ودي اسمها ايه
أوت. نعم.
لا دي دي اللي فوق دي عم. لا. لا.
ايه وإيه.
ده طب ده اسمه ايه؟ اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ طب بصي دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ عنا عنا ايه اللي بيوجعها؟ اسمها ايه دي؟ عنا ايه اللي بيوجعها؟ اسمه ايه ده؟ اسمها ايه؟ سنانه اسمها ايه؟
تعالوا
سنان هي طب بصي بصي تعالي هو انت لما بنح... بنجيبه ايه؟
تعالوا بنحطها هنا جيلو
بتعمل ايه طمر؟
بص ريح هنا
بص علينا هنا لا طنط بتضحك عليكي بص بص هنا لا دي مش بتبص هنا دي بتضحك عليكي هيكي امم صح امم صح
بتضحك على لسانك اه هنا امم شفتي بتعمل ايه ريح تاني هي ادتك ايه هي بتديلك ايه طنط
يا حبوب
ايه ده وايه دي با
وايه دي بو حاطين الميه فين هنا اسمها ايه دي ب كوبايه شاطره طيب وايه دي
إيها دي ايه إيها لا دي مش تفاحه طب وايه دي
ها ها مام لا دي موزه بوي شاطرة طيب تعالي كده بصي ايه دي
يا سكينة طيب وايه ده
طا طبق وايه ده يا خيارة ايه يا تاتي الخيارة بتاعتك انت عايزة تعملي ايه بالخيارة أكل يا برافو ايه دي ميا المية بتنزل منين فوق من فوق ولا من الحنفية فوق فوق في من فوق الحنفية شاطرة طيب بصي كده ايه اللي تحت ده
ها ايه ده ها لا دي برتقانة تا
آه.
تا برتقانة اسمها ايه؟
يا يا لا ده توم هتو هتو انت تعملي ايه في التوم؟
يا سلام نقشرها برافو طيب بصي كده ايه ده؟
شوفوا شوفوا شبشب اسمه ايه؟
شوفوا برافو تعملي ايه في الشبشب؟ تعملي فيه ايه؟ تلبسي شبشب وبعدين تلبسي شبشب ليه؟ تطلعي فوق هتعملي ايه فوق؟